السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين اللهم آمين أما بعد أيها الإخوة الكرام فمع بعض الأسئلة التي بقيت معنا من اللقاء السابق نعرض لها بمشيئة الله سبحانه ونتولى اتصال استقبال اتصالات المشاهدين الكرام الأخت الكريمة كانت تسأل عن حكم بيع المكياج للموظفات وقد سألت الأخت الكريمة عن حالهن يعني الموظفة اللي بتبيع لها ديت متبرجة ولا متحجبة فأجابت إنه أنهن غير متبرجات عفوا اتصال ونتم بأمر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ ازي حضرتك؟
الله يحفظك
مع حضرتك أختك أم هاشم بتكلم من من أمريكا أنا بقالي كام يوم كنت بحاول أتصل بيكم آه، بس والله طبعا الواحد آه، مش عارف يقول إيه بس أنا بتصل عشان آه، أقول بارك الله فيكم في الرحمة ويعني ربنا سبحانه وتعالى آه، واحد يعلم قدر قدر الرحمة في خلا- في قلوبنا خصوصا إحنا المغتربين آه، وزي ما الأخت اتصلت من كام يوم والله إحنا منقطعين عن عالمنا وعن ديننا آه، وربنا يجعلنا مسلمين بيها عن طريق خميس الرحمة اللهم آمين يا رب آه، ربنا يبارك لكم ويعزكم ويثبتكم وينص- وينصركم يا رب إن شاء الله وينفع اللهم آمين يا رب.
المسلمين ربنا يديمكم كده دايما نور لينا و- ودليل يا رب اللهم آمين جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا
اللهم آمين ويعني وبنبلغ الشيخ محمد حسان آه، أنت على خير فكير دايما وربنا يتقبل مني كده وينصرني اللهم آمين يا رب آمين يا رب جزاكم الله خيرا ربنا يجزيك كل خير جزاكم الله خيرا كتر خير إيه، بالنسبة للأخت اللي بتسأل عن حكم بيع المكياج للموظفات اللي طالما إن حال المرأة يعني لا يبدو منه الريب ومفيش التبرج اللي هي هتاخد الحاجة تستعين بها على معصية الله فبيغلب على الظن ها هنا أنها تتزين لزوجها أو يكون في بيتها من غير معصية ومن ثم لا بأس في هذه الحال يبقى طالما الأمر الأصل فيه العدالة والمرأة مش ظاهر منها التبرج ولا الصفور فلا يكون هناك تعاون على الإثم والعدوان ومن ثم فلا بأس أن تبيع لها أن المرأة لم تنهى عن أن تتزين لزوجها إنما النهي عن الصفور والتبرج في الشوارع والطرقات على نحو ما حرم الله عز وجل ورب العزة سبحانه يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فليس في هذا السؤال كما يبدو من ظاهره إعانة للنساء على التبرج أو الخروج متبرجات في الطرقات ومن ثم فلا بأس من بيع المكياج لهؤلاء النسوة لكي يتزين لأزواجهن والله سبحانه أعلى وأعلم بالنسبة للسؤال التالي الأخ طيب عفوا اتصال إن شاء الله ونتم بمشيئة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ قناة الرحمة اللهم آمين يا رب لو سمحت يا شيخ آه وظيفة مدير إنتاج بالتلفزيون آه حرام ولا حلال؟
أنا ما أعرفش طبيعة العمل إيه حضرتك
يعني في الصيانة كده
طبيعة العمل إيه حضرتك في الصيانة مم. طيب حاضر ماشي، السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آه، مرحبا بك يا شيخ الله يحفظك مرحبا بكل القائمين على قناة الرحمة جزاكم الله خيرا جعله الله في ميزان حسناتكم اللهم آمين يا رب
أنا ليس لدي سؤال بعينه ولكن آه، لدي مشاعر وأود أعبر عنها يعني بخصوص آه، اللي حصل آه، واللي داير اليومين دول يعني نعم فيا ريت تسمح لي وصدرك وصدرك يسعني يعني تفضل تفضل
أنا لست بشاعر ولكن تفاعل مع اللي حصل ربنا وفقني وكتبت بعض ال- الأبيات يا ريت تسمعني اتفضل اتفضل والمسؤولية أنا ب- ب- بكل أدب هتكلم وبكل احترام وأي حاجة في اللي أنا بقوله المسؤولية تقع عليها شخصيا وليس للقناة بها الثاني وأنا قلت اسمي وعنواني ولا أخشى في طاعة الله لومة لائم يا ريت تسمعني حضرتك اتفضل
اسمع مني يا ولا بلاش حبة هقولهم ويا ريت تفهم ايه عملوا لك آل حسان ده الخير كله تحت ألمهم لقوا كلامهم لما الدنيا تضيق بيك يا ولا بلاش اقعد واسمع من حسان لقوا حبايبه كمان يا سلام ايه عملوه جدودك قبلك سالوا الدم وخربوها بلاد وسابوا الظلم ورا الظلم وعاء الدم بينضح دم وعاء حسان ينضح اسلام والله في يوم لو جيتني بنووي عمري ما فر ولا ابقى جبان ولو جيتني في يوم وشايل لي الورد هاجر عليك واخدك بالحضن وهقول لك سلام في سلام عمر في يوم بسلاحي ما هجيلك الا ان جسمي هادي ومحتل كده علمنا الرحمن في كتابه وكده بيقولوا حسان واحبابه والله دموعنا ما تنزل ابدا الا خشيه من الرحمن والله سكتنا على قله ادبك الا حلم وصبر كمان النور راح يفضل نور مهما درت ولفيت يا ولا بلاش كده قال الرحمن في كتابه وكده قالوا حسان واحبابه احنا فتحنا عليكم باب ولا اتحكمنا في قناه وكتاب انتم كده عديتوا حدودكم واحنا عندنا للصبر حدود ده اللي ربنا قدرنا عليه وببتغي مرضات الله فيه وده تفاعل مني واقسم بالله واشهد الله انا لست بشاعر ولا حاولت كتابه آه، مثل هذا من فضل يعني ولكن جزا- تفاعل- جزاك الله خير جزا- ربنا يجازيك كل خير بس انا ارجو حضرتك اسمع التعقيب اللي هقوله ان شاء الله الان باذن الله ماشي ربنا يجازيك كل خير ويجعله في ميزان حسناته جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك فضيلة الشيخ آه، وبارك الله في قناة الرحمة وربنا يحفظها يا رب آمين يا آه، ممكن رب.
أسأل حضرتك سؤال اتفضل آه، امرأة حصل لها إجهاض يعني آه، بعد شهرين حمل مم.
آه، إيه حكم الصلاة؟
حضرتك ال- يعني في دم نازل ولا انقطع آه،
في دم نازل أيوه بقاله قد ايه حضرتك بقاله تلات أيام طيب و- ما- لما ينقطع ت- تغتسل وتصلي يعني مفيش صلاة هو ده مش نفاس واخد بال حضرتك أيوه يعني ده مش نفاس لكن احنا بنقول ان هو آه، بالنسبة لحالة ال- السقطة والحاجات دي كده ال- الدم اللي بيخرج دوت يعني آه، اشبه بدم الحيض او دم النفاس مجرد ما ينقطع المرأة ب- بتصلي تغتسل وتصلي لكن ما تصليش هو عليها يعني بارك الله فيك فضيلة انما هو النفاس معلوم ان النفاس بعد الولادة أيوه لكن ده ليه حكمه فما بيقعدش طبعا فترة طويلة ولا كده يعني يعني ما ياخدش حكم الاستحاضة؟
لا ما انا بقول لحضرتك لا انما حضرتك ممكن تراجع طبيبة نساء أيوه واخد بال حضرتك راجعي طبيبة نساء اصل الاستحاضة دي ما, بتط... ما بتنقطعش نعم بتبقى مستمرة لا تنقطع مم.
يعني فيش استحاضة تقعد اسبوع 10 ايام وتنتهي الاستحاضة دي بتلازم المرأة
بارك الله فيك الله يحفظك ربنا بارك يحفظك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يحفظ هذه القناة وشيوخها وعلمائها اللهم امين يا رب امين يا رب وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن أن ينصركم ويثبتكم امين يا رب لو سمحت يا شيخ في سؤال لو الوحدة بتبدأ في سفر طويل ومشتاق مشغل لغناك وايه هل يجوز أن تقرأ المصحف القرآن مم.
يعني في الحافلة مسافة طويلة 300 300 مم.
كيلو متر والسائق مشغل الغنى مم.
هل يجوز أن تقرأ القرآن مم.
وجزاكم جزاكم الله خير الجزاء اللهم السلام آمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يبارك لكم بقول لك يا عم الشيخ أنا شغالة في شركة هي يعني بتعمل عنب والعنب بتعمل- ده احنا بتعمل- عارفينه بيتعمل يعني بيتعمل ازاي بيتعمل ازاي حضرتك يعني احنا بنحطوه في اكياس وفي كراتين وكده بتعبي العنب يعني اه تمام فاحنا عارفين طبعا بي- بره بيتعمل ايه فدي محرمات عليا ولا ايه يعني حضرتك الشركة اللي انتوا فيها بتاخد العنب بتصدره اه وهو اصلا بتاع آه، واحد من بره آه، يعني مش مصري يعني مزارع ل- لشركة خمور اه مزارع لشركة خمور فانا وبنتي شغالين فيها مم.
فاحنا عايزين نعرفه ده حرام ولا لا لا حضرتك لو كانت الشركة يقينا انها شركة خمور وانتوا آه.
شغالين العنب ما ينفعش يا حاج تعملوا فيها اصلا يعني نسيبوها اه تسيبوها وما ينفعش تشتغلوا فيها بس هي اوقات يعني في اوقات العنب بس بعد كده بتشتغل بسله وحاجات يا حاج انا بقول لحضرتك بالنسبة للعنب العنب اه طالما ان هو راح يتعمل في الخمرة ما ينفعش نشتغل في قطف العنب خلاص ماشي.
حضرتك في بسلة في حاجات تانية بطاطس الشغل فيها حلال اه آه، إنما وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان الف شكرا الله يحفظك ربنا يحفظك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
انا ابراهيم ليد ابن خالد لو سمحت بعد اذن حضرتك اتفضل يا أهلا وسهلا اتفضل لو سمحت والله انا عندي بس تعقيب بسيط جدا يا ريت تسمعني الاخير معلش اتفضل اتفضل بالنسبه للواقعه اللي حصلت هذه بالنسبه لقناه الرحمه مم.
هذه مش اول واقعه تحصل هيحصل لا.
فيما بعد اللي هي وقعت ايه بس حضرتك عشان نبقى الكلام محدد لا الواقع بالنسبه لموضوع التشفير وما التشفير وال...
تشفير ايه بالنسبه بس لموضوع التشفير بس اللي هو من مين حضرتك مين اللي بيعمله التشفير اللي هو بتاع آه، فرنسا ايوه تمام كده تمام كده اتفضل اه تمام بالنسبه لموضوع التشفير هذا هذه قضيه مبدئيه ممكن يحصل فيما بعد افظع منها نعم فيا ريت نعمل حساب لكل ده لان طبعا اللي هو يمشي على حق اللي يمشي على حق مم.
لازم بيقابل عقبات استحاله تمشي على حق وما تقابلش عقبات صعب جدا فانا بط... عندي اقتراح بسيط جدا مم.
يا ريت على جميع العلماء المسلمين من جميع انحاء الارض يجتمعوا كلهم ويعملوا قمر صناعي اسلامي جزاك الله خير ملوش علاقه دي من النقاط الإيجابية اللي احنا عايزين نقولها مش كده احنا لما نعتمد على غيرنا في كل أمرنا هنمتلك حرية قرارنا ازاي جزاك الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ألو أيوة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اتفضلي حضرتك بس فضيلة الشيخ أنا عايزة أسأل حضرتك آه، سؤال اتفضلي أنا واحدة مخطوبة عندي 25 سنة مم.
آه، مخطوبة لواحد كبير يعني من العرب مم.
عنده 41 سنة مم.
أنا موافقة إن هو متجوز ومخلف ومتقبلة على الوضع دوت مم.
بس شاكة إن هو ليه علاقة مع حد تاني يعني مم.
وهو بصراحة يعني هو ما أثرش في طلبات الأهل يعني لما طلبوها مني وكده مم.
استجاب لكل الطلبات مم.
بس كان في مشاكل قبل الخطوبة يعني وكده وحصل نصيب واتخطبنا وسيبنا المشاكل والكلام ده كله مم.
بس آه، المشكلة بقى كلها إن أنا شاكة في العلاقة يعني أنا شاكة إن هو عامل علاقة غير مراته مم.
اتصلت باللي هي اللي اللي أنا عارفة إن هو عامل معاها علاقة ديت قالت لي على حاجات المفروض إن هو بيقولها لي أنا وبس مم.
فهي قالتها لي آه، زي ما هو بيقول انا وهي قالتها لي مم.
فانا استغربت فلما واجهته وقلت له قال لي لا دي ست كذابه وست مش كويسه ويعني قال لي عليها كلام مش كويس كتير فانا قلت له عامه انا مسجله لها المكالمه اللي انا اتكلمتها لما تيجي من السفر هسمعها لك يعني مم.
راح جاي قايل لي خلاص هو مفيش مشكله عايزه تخليه التسجيل خليه عايزه بس انا حاسه ان هو بيكذب عليا مم.
وفي نفس الوقت حاسه بردك في حاجات بتحصل حاساها هي بتكذب عليا فيها
طب السؤال ايه تحديدا بقى حضرتك السؤال انا اعمل ايه آه، اواجهه بالموضوع دوت ايه طيب.
ولا آه ولا اسيبه يعني من غير ما اوافقه ولا اعمل ولا استمر في الجواز حضرتك ولا إيه؟
الأول بعد إذنك بالنسبة نعم.
حضرتك ليه النقطة الأولانية نقطة إن أنت سجلت لها المكالمة هل ده يجوز؟
لا هو ما يجوز بس انا عشان ما أنا بقول لحضرتك أشوفه إن بس هو أصل دي- بيكذب عليا دي آفة من الآفات اللي انتشرت حتة لا.
ال- بس أنا جاي لحضرتك أهو ما ينفعش واحد بيكلم واحد على المحمول ويسجل له مكالمة لا مش تسجيل مكالمه على الموبايل أمال على إيه؟ طيب هنبين إن شاء الله بإذن الله حق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، لو سمحت يا شيخ أنا في البداية أبدي تضامني مع قناة الرحمة وأدعو الله سبحانه وتعالى أن ينصركم جميعا اللهم آمين آه، وأن يثبت آه، قلوبكم ويجعلكم الله سبحانه وتعالى ذخرا للمسلمين اللهم آه، آمين وخصوصا آه، طبعا الشيخ محمد حسان والأستاذ محمود حسان والشيخ الحويني نسأل الله له الشفاء اللهم آمين يا رب. آمين يا رب.
والشيخ يعقوب طبعا هؤلاء الناس بالأمانة وأقسم بالله العظيم كانوا لهم فضل كبير في هداية أسرتي بالكامل ربنا يبارك لك فيهم زوجتي يا ما رب.
شاء الله يعني آه، تبارك الله حفظت القرآن بفضل الالتزام وفضل سماعها لقناة الرحمة كل ما أرجع من ال- العمل أو كده ألاقيها شغالة مشغلة القناة والأولاد آه، يعني عارفين كل ال- هؤلاء المصابيح مصابيح العصر اللي هم هؤلاء العلماء نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم ويثبتهم يا رب اللهم آمين ويكيد يا رب.
الاعداء. آه، لو سمحت يا شيخ عندي سؤال انا في قريه آه، وهل القريه من فتره كان فيه ارض آه، يعني آه، فضاء بس كانت مقبره قديمه آه، ففكروا في ان هم يبنوا عليها مسجد مم.
وحفروا وعملوا ال- القواعد وهم بيحفروا الاساس كانوا بيخرجوا بعض ال- العظام من الناس اللي اللي ماتوا مم.
آه، ما حكم الصلاه على هذا على هذه الارض في المسجد ده هو دلوقتي مسجد كبير ما شاء الله يعني حضرتك المقبرة دي هجرت لمدة قد إيه؟
والله انا ما اعرفش انا كنت صغير وهي كانت يعني أنت حضرتك و- وعيت مثلا من 30 سنة كده مفيش فيها دفن خالص ايوه ما كانش فيها دفن اه وقبل منك كمان مفيش دفن اه بس هم لما جم يبنوا الاساس مم.
آه، استخرجوا بعض العظام كان فيه بعض العظام موجوده يعني كانوا بيحفروا اماكن القواعد كده كان اماكن العمدان لا ضير كان إن شاء بي- الله حاضر بي- حاضر ما- آه، عشان ديت مشكله يعني مع مسببات لا لا الحرب.
مفيش مفيش مشكلة مفيش مشكلة مسجد النبي عليه السلام كان كده وهبين إن شاء الله الحكم دلوقتي إن شاء الله بإذن الله حاضر ما تقلقوش إن شاء الله حاضر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت والله يا شيخ انا عندي سؤال آه، حضرتك انا يعني كبيره في السن يعني وبعدين كنت اتاخرت في الانجاب وكده وبعدين آه، عملت اللي هو حقن مجهري ده آه، اللي هو زي اللي هو زي اطفال الانابيب يعني مم.
وربنا كرمني الحمد لله وبقيت آه، حامل مم.
آه، بس الدكتور قال لي ان ان دولت اربع اجنه آه، وقال لي يعني لازم انا دلوقتي اعتبر يعني يعتبر بس في اليوم ال 32 كيوم يعني مم.
يعني 32 تقريبا مم.
او 33 فقال لي آه، دلوقتي دول اربع اجنه ودولت هيزقوا بعض يعني عن طريق ال ال- يعني ومن واقع يعني شغلهم يعني في ال- مم.
في المركز ان آه، ان في الاخر والعياذ بالله ما- الاربعه بينزلوا لان يعني اربعه كتير قوي على الرحم وبينزلوا مم.
وفي الاخر يعني ايه ان الواحده بتندم ان هي سابتهم ده بيقول لي على حسب ال- مم.
يعني اللي هو بيشوفوه في المركز وبيقول لي ان مم.
هم سالوا يعني وكده و... و... وان هو يعني ايه قالوا لهم لا يجوز آه وبعدين آه آه قال لي كمان قال لي بس عشان برضه ابقى امين معاكي آه، في حاله آه استمر الحمل ولسه حامل آه ولكن معظم الحاجات اللي بتس يعني يعني اللي بي... اللي بيسيبوا العدد كده بيجي على الشهر الخامس والعيال بتنزل كلها بيبقى زي سقط يعني مم.
فقال لي يعني ايه قال لي ده رايي واستخير ربنا وهو المفروض ان احنا ن- يعني ايه نشفط قال لي والله الجنين عامل زي نقطه يعني نشفط اتنين بحيث ان يبقى ايه في اتنين علشان خاطر يعني ايه ربنا يكرم و- والحمل يكمل مم.
فانا دلوقتي مش عارفه اعمل ايه انا طبعا نفسي ما اعملش كده وفي نفس الوقت خايفه ان انا ما اعملش كده وكله يروح ومش عارفه اعمل ايه خالص و- ومرتبكه جدا وخلاص هو الموضوع كله يعني كام يوم واعمل اللي هو بيقول عليه ده علشان خاطر ايه الوقت ما يمرش طيب مش حضرتك عارفة أعمل عشان إيه بقى- و- حضرتك وقلق- عشان س- قلق كبير قوي ومش عارفه بعد ده صح إذنك ولا بس غلط.
لو سمحت- خايفه اضيع كل ال... يعني يعني طيب كلهم بس يروحوا.
دقيقة واحدة بعد بعد إذن حضرتك اسمعيني لأن خلاص ما عادش غير أسبوع قدام حضرتك تمام؟
اه على بال ما أفصل الإجابة المجمع الفقهي أجاز الإجهاض قبل الأربعين يوم واخد بال آه.
حضرتك؟ ده إن طب انا سميناه ده كده اليوم اللي هو حضرتك بيقول لي عليه هيبقى اليوم ال 37 طيب ما انا بقول لحضرتك اهو المجمع الفقهي قال لحد ال 40 مفيش مشكله بعد ال 40 لا يجوز الا اذا كان في خطر على حياه الام واخد بال حضرتك ف- ففي الحاله اللي حضرتك فيها ديت دي حاله علاجيه يرجع لراي الطبيب الايه المتخصص فيه انما قبل ال 40 يوم المجمع الفقهي قال مفيش مشكله ان احنا عندنا اراء في الاجهاض آه، يمنع من اول يوم لحد ال 40 يوم بعد كده لا يجوز وفي اللي قال لحد الايه الاربع اشهر ودي مجال ان شاء الله نبقى نفصله لاحقا بس بقول لحضرتك بسرعه لانه ممكن الوقت يعدي وكده يعني هتقع في الحرج بعد ال 40 اللي بالنسبه لل- للاخ الكريم طيب، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل اتفضل الله يحفظك اتفضل ازيك يا عم الشيخ ربنا يحفظك الله يحافظ عليك اللهم امين يا رب الله يحافظ عليكم ويحافظ على الشيخ محمد حسان والشيخ اللهم محمود آمين.
والشيخ حسن حسان يا رب اللهم امين العالمين امين يا رب آمين يا رب.
اللهم أسأل الله سبحانه وتعالى وأنا مريض وأما أصلي الفجر وأصلي الأوقات في المسجد إن ربنا يحافظ هذا القناة ويحفظها من الأعداء والله وأقسم بالله العظيم أنا ما فيه مرة إن أنا أشوف القناة اللي ما أبكي ودموعي تنزل على وجهي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم إن ربنا يحافظ عليكم ويحافظ على مصر من اليهود الكفر الملايين اللهم حافظ عليكم اللهم انصركم اللهم وفقكم اللهم ثبتكم اللهم سدد قولكم يا رب العالمين يوصل قلوب المؤمنين في كل مكان في امريكا في فرنسا اللهم اجعلكم من المنصورين يا رب العالمين اللهم ايد الشيخ محمد حسان ومحمود حسان يا رب العالمين وحسن حسان وكل القائمين على ال- على القناه يا رب العالمين من فراج كان يا شيخ لشيخها العاملها يا رب العالمين اللهم الله يوفقكم الله ينصركم الله يأيدكم يا رب العالمين جزاكم الله خيرا يا عم الحاج ربنا يجازيكم كل خير جزاكم الله خير الجزاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آه لو سمحت فضيلة الشيخ آه ممكن أسأل حضرتك عن آه، دلوقتي في مشروع إحلال التاكسي.
ايوه نعم اه فاحنا عايزين نعرف ح- حلاله من حرامه لأن هم بي بنتعامل مع آه مع بنك بعد كده.
هي حضرتك انا عايز اعرف الصوره ايه عشان نعرف نحكم عليها هو حضرتك انا اعرفه بي- بيدي ثمن 5000 جنيه ثمن التاكسي القديم ايوه تمام, تمام كده اه وب- وبعد كده آه بن- بنبتدي ان احنا بندفع اقساط بس للبنك وفي نفس الوقت مم.
ما بيبقاش لينا ان احنا نبيع التاكسي الا لما بنخلص الاقساط يعني حضرتك البنك بيدي قرض لشراء السياره ايوه بيبقى فيه قرض ايوه قرض والقرض بفائده نعم قرض بفائده اه ال- ال- ما اعرفش ما احنا مش عارفين بالظبط لا طبعاً حضرتك عارف.
اصل ما ما نعرفش نحدد الصوره الا لما نعرف هل هو آه.
بيع بيع بالتقسيط ولا قرض بفائده
آه لا هو بيع بالتقسيط بس في الاول بيدوا قرض بفايده وبعد كده بنقسط حضرتك قرض بفائده معامله ربويه لا تجوز البيع بالتقسيط معامله حلال هيجتمعوا ازاي مع بعض
آه ما هو حضرتك الاول هم بيدوا جزء من ال- الفلوس اللي هو ثمن التاكسي ده اللي احنا بن بن- بنديه لهم وبعد كده بنبتدي نقسط مع البنك
طيب انا مع- معلش الصوره غير واضحه عندي كده طيب شكرا جزيلا الله يحفظك الله يحفظك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فاهمة؟
اتفضل يا اخي الكريم اتفضل عليك السلام ورحمة الله وبركاته آه، بحيي حضرتك والله وبحيي جميع الوجوه المشرقة اللي بتبان على قناة الرحمة.
ربنا يرفع قدرك ويحفظك يا رب الله يرضى عليك والله أنا في الصلاة بأقسمها بين دعاء ركعة لحضرتكم وركعة لوالدي بالرحمة.
ربنا لأن يرحمه ويصله ويجازيكم كل خير يا رب آه والله وأتمنى لكم مزيد من التقدم دائما إلى الأمام بإذن الله.
ربنا يرفع قدرك ويحفظك جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا والله انتم كلكم وجوهكم لا تأتي إلا بخير.
ربنا يعزك ويحفظك يا رب وحتى صدق كلام ربنا بيتحجج فينا حتى بنشوفوه قبل ما نموت وبنشوفوه في الحديث القدسي ان فيما معناه يعني ان ربنا اذا حب عبد بيخلي اهل السماء يحبوه الاول وبعد كده آه، اهل السماء يقولوا لاهل الارض وبعدين يوضع عليه القبول والله ما في فلاح وما في اي واحد الا ويحب الشيخ حسان وكل من يجي على قناه الرحمه وبطلب حض- من حضرتك ال- انك تدعي لوالدتي والله ربنا يعفو عنها ويجازيكم كل خير جزاكم الله خيرا كتر الله ألف خير كتر خير كتر خير جزاكم الله خيرا هو لو بس أبين نقطة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حاضر. السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا فضيلة الشيخ الله يحفظك
والله يا شيخ اني احبك في الله والله الله يرفع قدرك ويعزك جزاكم الله خيرا والله انا عايز ابارك لقناة الرحمة و- واقول لكم يعني انتوا انتوا عملتوا الاعجاز اللي محدش قدر يعمله طبعا انت بتستغرب انا ببارك على ايه يعني نعم كون ان قناة الرحمة توصل للناس دي في قلوبهم وفي عقولهم فده الحمد لله رب العالمين يعني نصر الاسلام والمسلمين يعني لله الفضل والمنة الحمد لله الحمد لله وانا ببارك الشيخ محمد حسان وبقول له لا تحزن يا اخي ان الله معنا ربنا يحفظه ويكرمه ويجازيه كل خير يا رب ان شاء الله رب العالمين الناس ربنا قالت دعاء يحفظك.
الشيخ لي يقول لي كتر وصلت خير الله كتر خير جزاك الله كل خير كتر خير الله يك... الله مشكور يكرمك يا يا أخي شيخ الكريم مشكور وسلام مشكور للشيخ محمد الزهري ربنا يحفظك يا أصل إن شاء الله جزاكم الله المناظر خير الشريف والشيخ سعد عرفه ربنا يبارك له ويبارك للجميع يا رب جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا بالنسبة للأخ الحبيب جزاه الله خيرا يعني على الكلمات اللي فاضت بالمشاعر اللي هو النظم اللي نظمه وبيتحدث فيه عن مشاعره قبل قناة الرحمة والاتصالات الحقيقة التي تفيض بالمشاعر الطيبة النبيلة فأسأل الله أن ربنا سبحانه وتعالى يجازي كل من تفضل بالاتصال أو بالدعاء بظهر الغيب يعني خير الجزاء لكن بنقول بالنسبة لي إيه اللي بيحدث هذا ده أمر المفروض أن احنا نتوقعه الأمر المفروض أن احنا نتوقعه ده أنا لما أعتمد إيه في صناعتي في الزراعة لما أعتمد في الإعلام في البث الفضائي في أي شيء على غيري لابد أن القرار مش هيكون في إيدي وبالتالي هنا لابد أن أنا كرجل أدعو إلى الله عز وجل أتوخى الحرص في كل حركة بقوم بيها لأننا ينبغي أعلم أن أنا متربص بيه الأمر الثاني يا أخواني الكرام ما يحدث هذا يؤكد أن القناة بفضل الله نجحت في تحقيق الكثير من أهدافه لأنها لو كانت قناة خاملة يعني ليس لها جهد وليس لها أثر في المجتمع وفي التغيير إلى الأفضل ما ألقي لها بالت لكن للأثر الملموس فبدأ البعض يتحرك ضدها ويسعى سعيا حثيثا ليصل إلى مأربه والحقيقة ده بيؤكد إن, إن يعني كل من يقوم بعمل لله عز وجل لا يخفى عن الأبصار ولا عن الأنظار والحقيقة أن أنا لما أتأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أجد هذا المعنى جريا لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على شطر ثمارهم كان في مو- وثيقة مصالحة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم في صحيح البخاري في كتاب الطب لما دعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطعام ووضعوا السم في كتف الشاه ها هنا نجد أمرا عجيبا البخاري عليه رحمة الله يخرج هذا الحديث في كتاب الطب وضعوا السم للنبي صلى الله عليه وسلم في كتف الشاه الحديث معلوم لإخوان الكرام لما جمعهم وسألهم ثلاثة أسئلة الشاهد وضع السم في كتف الشاه طب لماذا في كتف الشاه لأنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الكتف من الشاه طب وكيف علموا ذلك أمر عجيب حتى الطعام الذي يحبه صلى الله عليه وسلم ع- عرفوه كتف الشاه يأكل من الشاة الكتف يحب الكتف على ما سواه على ما عداه الكتف فوضعوا السم فيه أمر عجيب يبقى وصل الاهتمام بشأن النبي صلى الله عليه وسلم ومراقبة أحواله إلى حد أنهم علموا أنه يحب كتف الشاه فوضعوا السم فيه الحقيقة ده موقف يحتاج إلى تأمل الموقف الثاني لما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد عودته من تبوك جاء المعذرون المتخلفون عن الغزو القاعدون بغير عذر وبدأ كل منهم يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويشكو عذرا وهيا حتى جاء آه، كعب بن مالك وجاء صاحباه فلم يبدي عذرا فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهجرهم الواقعة هذه منذ مقدمهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحتى توبة الله عليهم استمرت خمسين يوما في خلال هذه الأحداث النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بألا يحادثوا كعبا ابن مالك ويأمره بأن يخلي امرأته أن يرسلها إلى أهله يوم يأتي رجل من أنباط الشام من التجار وسموا بالأنباط لأنهم كانوا يبحثون عن الماء ويتتبعون موضع الماء وكانوا يعملون في الزراعة وفي تجارة الزيت رجل من الأنباط من التجار اللي بيأتوا للتجارة في ديار الإسلام يذهب إلى بيت كعب بن مالك يحمل رسالة من ملك غسان الرسالة جاية من مين؟ من ملك غسان احنا نعلم ان قيصر الروم أنشأ دولة الغساسنة على تخومه لتكون دفاعا له ضد الم... اللي هم الفرس والفرس عملوا دولة المنازرة يبقى الغساسنة في الشام دولة المنازرة في العراق تحدث الحروب بين الغساسنة والمناذرة ويفضل الفرس والروم لا يصابوا ببأس ملك غسان اللي هو التابع لقيصر الروم يرسل رسالة من الشام إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم المسافة بينهم أكثر من ألف كيلو بيكتب فيها لكعب بن مالك بلغنا أن صاحبك قلاك صاحبك يقصد النبي صلى الله عليه وسلم قلاك أي هجرك ولم يجعلك الله بدار مضيعة ولا هوان فأتنا نواسك ملك غسان يكتب إلى كعب بن مالك يطلب منه أن يلحق به إلى الشام طب أمر عجيب هو ملك غسان كيف علم أن هناك من يسمى كعب بن مالك في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كيف علم أن النبي صلى الله عليه وسلم هجره أمر عجيب وكيف علم بحاله وبقصته ومتى علم بذلك إذا كانت القصة كلها خمسين يوم يوم يكتب الرسالة يبقى كتب الرسالة بناء على خبر أتاه طب متى جاءه الخبر ومن الذي جاء بهذا الخبر ومن الذي يتابع كل ما يحدث في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أمر يحتاج إلى وقفة أمر بيحتاج لوقفة يبقى انتقل الخبر من المدينة من داخل ديار الإسلام إلى الشام إلى دولة الغساسنة يقوم ملك غسان يكتب ويرسل الرسالة إلى كعب بن مالك الرسالة راحت في قد إيه ورجعت في قد إيه وإزاي بحث الرجل اللي ذهب بالرسالة عن بيت كعب بن مالك حتى وصل إليه ودفع إليه برسالة ملك غسان فلما قرأها قال وهذا أيضا من البلاء هذا أيضا من البلاء يبتلى أنه يدعو لتغيير دينه أن يذهب يلحق بهم في الشام يكون له منزلة فتنة يتعرض لها فقال فسجرتها التنور ألقى بها في النيران فأحرقها سبحان الله أمر عجيب لعل هناك رسائل تدور وتحدث في الخفاء ولا يعلم بها أحد إلا المولى سبحانه وتعالى ائتنا نواسك لما يجعلك الله بدار مضيعة ولا هوان فالشاهد أن ما يحدث عندنا لا يغيب عن غيرنا بل هم على اطلاع بكل ما يحدث يتابعون الكلمة يتابعون السكنة والحركة عفوا اتصال إن شاء الله نتم بأمر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله آه يا شيخ أنا بنسأل على أب آه توفي وترك مبلغ من المال لمدة سبع سنين ولم يزكي عليه إيه.
فبناته عندهم رغبة يعني أبنائها لكن البنات عندهم رغبة أن يزكوا على المال بعد أن يعطوا للأولاد آه، الحصة حصتهم يعني من ال- من المبلغ هذا إيه.
ويريدوا أن يطلعوا الزكاة هم بين بعضهم يعني آه، بدون علم الذكور بعد أن يأخذ الذكور آه، حصتهم فهل يجوز؟ وهل- حضرتك, وهل- حضرتك ال- الد- الزكاة دين على التركة دين لله عز وجل أولى بالقضاء من ديون البشر ودين نعم.
الله أولى بالقضاء فحضرتك السبع سنين تجمع الزكاة بتاعتهم وتقتطع من التركة قبل توزيعها كاملة من التركة قبل أن توزع قبل أن توزع لأن ده دين على التركة دين لله على التركة آه.
فلا بد يقتطع المبلغ من التركة مدة السبع سنين الزكاة وتستخرج الباقي يقسم بالأنصبة الشرعية للذكر ضعف الأنثى يعني يجب إبلاغ الذكور بذلك لا- يجب إخبارهم ولا بد أن المال يخرج أنه دين على التركة إن شاء الله نعم جزاكم السلام الله عليكم.
خيرا الله يحفظك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يبقى إذا الكلمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، أم مريم وحضرتك اتفضلي آه، لو سمحت في آه، عندي آه، نقود وموجودة في البنك
نعم آه، دلوقتي أنا حطاها بتطلع معايا ربح كل مثلا ثلاث شهور هل الربح ده ربوي حتى لو أنا محتاجة الربح ده ل- للمعيشة لوالدتي لأولادي انا حضرتك مع مع حضرتك بعد اذنك البنك اللي انت حاطه فيه بنك تجاري ولا بنك اسلامي عشان اقدر اقول لحضرتك لا هو بنك يعني ممكن أقول اسمه مش مشكله الاسم المهم هو بنك ما أنا تجاري مش ع- أنا صراحة مش عارفة هو اسمه بنك مصر
بنك تجاري يعني اه ما اعرفش بصراحه وانا اعرف ان اسمه بنك مصر فانا حاطه فيه حضرتك حاطه منح فرع فرع معاملات اسلاميه ولا في البنك التجاري نفسه في البنك التجاري نفسه لا ما ينفعش تاخد الارباح دي عند حضرتك معاملات اسلاميه فروع موجوده وعند حضرتك بنوك اسلاميه موجوده عندك آه.
بنك فيصل المصرف الاسلامي الدولي المصرف آه.
المصري السعودي الى غيره وال- وك- والفروع اللي موجوده اه يعني ده يعني حتى للمعيشه ده ما ينفعش خالص نهائي ان حضرتك انا حضرتك انا بقول لحضرتك أهو، الربا لا يباح تحت اي ظرف اه الانسان ممكن يسال الناس وما ياكلش الربا اه ياخذ من مال الزكاه ولا يتعاطى الربا
اه الحاجه الثانيه من حضرتك البنوك الاسلاميه هتديلك عائد طالع
اه مش كده إن وبيتاخد شاء كل الله.
ست شهور كل ثلاث شهور حسب ما بيطلع اه فالحاجه مندفعه و- والبديل ال- الشرعي الصحيح موجود اللي خلانا اللي هو نلجا ان احنا نحط في البنك الاسلامي اللي حضرتك بتقول أي- اي عليه بنك اسلامي اي بنك اسلامي اه حتى لو كانت في مثلا ست كبيره ومحتاجه الدواء الدواء العلاج بتاعتها والمعيشه ما عندهاش اي مدخل يعني اخر حضرتك حضرتك هو البنك الاسلامي هياخد الفلوس مش هيرجعها
مش عارفه بصراحه ما انا بسأل حضرتك ما بيديش عائد عليها انا اعرف انها العائد بتاعها ممكن ما يدي وممكن ما يديش خالص يا, يا اختي الكريمة حتى لو ما اداش قرش حلال جاي مش كده طب ال- الست الكبيره دي تعيش ازاي يعني ست كبيره مسنه آه، وبي- بيبقى عندها فلو يعني عايزه تعيش وعايزه تجيب علاج هتعي... هت...
علاجها حضرتك سؤال بس هتعيش قد ايه الله اعلم بع- يعني, يعني بس ما انا بالعمر بسأل العمر يعني حضرتك انا بسأل حضرتك هتعيش قد ايه العمر عند الله ال... الامر عند الله يعني الفلوس ممكن تخلص
آه، الله اعلم هتعمل ايه ساعتها ولا حاجه ولو ما عندهاش فلوس برضه هتعمل ايه ساعتها برضه ولا حاجه ما كلام كلام جدلي مش هياتي بنتيجة اه انت معايا حضرتك ان شاء إنما- الله انما اللي بنقوله باذن الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ان شاء الله باذن الله ربنا يعني يرزقها ممكن من حيث لا أدخل تحتسب يعني ان شاء الله ممكن يعني بامر الله آه، احط المبلغ اللي موجود عندي آه، احطه في بنك اسلامي أيوة.
آه، ان شاء الله باذن ده الله يعني طب حضرتك ممكن إن سؤال انا انا حضرتك هطلب الشفاء وانا القي بالحرام في جوفي لا طبعا لا واطلب طبعا الشفاء لا طبعا طيب ولما ادعو ادعو يعني هيبقى مظنة الاستجابة للدعاء لا يعني لما ادعو ربنا ربنا مش هيستجيب ما انا بقول ليا لحضرتك اهو يعني مظنة الاستجابة ازاي وانا المطعم من حرام والمشرب من حرام والعياذ بالله لا ربنا ي- يكفينا شر فربنا الحرام يا رب يرزقنا امين واياكم الحلال الطيب ويجنبنا واياكم الحرام
يا رب ممكن اسال حضرتك سؤال سريع اتفضل اتفضل آه، النقاب هل هو فرض ام هو آه، سنه
حاضر النقاب حضرتك مختلف فيه بين أهل العلم اه اللي قال بأنه واجب المالكية والحنابلة اللي قال إن هو يجب في زمن الفتنة الشافعية والأحناف قالوا إن هو مستحب فدي جماهير الفقهاء دول الأئمة الأربعة ال- الإمام مالك والحنابلة قالوا إن هو واجب الشافعية قالوا يجب في زمن الفتنة لما المرأة تخشى على نفسها ويكون في اختلاط بين الرجال والنساء الأحناف قالوا إن هو مستحب تساب المرأة على فعله ولا تأسم بتركه يبقى من الأقوال ديت بيترجح الوجوب وفي قول بالاستحباب وفي قول بأنه واجب في زمن الفتنة والله أعلى وأعلم يبقى بالنسبة لما يحدث في قناة الرحمة نقول إن هذا الأمر أمر قديم مش مع قناة الرحمة فقط بل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بل كان مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إذن في تربص بالمسلمين في متابعة لكل أحوالهم متابعة دقيقة لما يحدث الكلمة اللي بتقال ما يفعل تأثير القناة اللي موجود في قلب الناس إنها بتقف ضد مخططات معينة لغير الأمة الإسلامية لهم مآرب في الأمة الإسلامية وهي تقيم خط دفاعي بفضل الله يحول دون ذلك فلذلك دي نتيجة طبيعية اللي هم بيتحدثوا فيه لكن الأمر العجيب إن القناة لا تتوالف على أحد من أنبياء الله وحاشا لله إن ده يحدث عند أحد من المسلمين لأن إحنا من من أصول المعتقد الإيمان بالرسل والإيمان بالرسل يحول دون سب نسب أحد من الرسل ده اللي يسب نبي من الأنبياء موسى عيسى أي نبي كفر وخرج من ملة الإسلام لا يكون مسلما إن سب أحدا من الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم يسب النبي صلى الله عليه وسلم ترسم الصور الكاريكاتورية ولم نسمع عن أحد تحرك أو منع وتحت مسمى الحرية حرية التعبير وحرية الفكر لكن إذا قام أحد الإخوة الدعاة وقام بسرد تاريخي لغزوة خيبر الحقيقة نيجي هنا يقول لك لا أنت بتتحدى مع أنه يقوم بسرد تاريخي لذلك يعني أنا أنصح نفسي ثم إخواني الكرام الداعين إلى الله ليس في القناة بل في كل مكان أن هو يكون حذر وينظر أين يضع قدمه لأن طالما أنت عارف أن في ناس بتتربص بيك لا تعطي فرصة لأحد لأن الكلام الصريح ممكن يأول الكلام الصريح نفسه ممكن يأول والكيل بمكاييل مش بمكيلين ده الأمر اللي احنا اعتدنا عليه يسب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحركون ساكنة يقول لك ده حرية صحافة الراجل حر في فكره لكن إن تكلم أحد رجل طب افرض أنا قلت كلمة والكلمة دي أنا أخطأت فيها وزلت فيها قدمي يعني كيف تحاسب قناة على ذلك يعني الحقيقة أمر عجيب لكن أقول إزاي الكلام بيتابع ويصل إلى الغرب ويتابع بالكلمة بل بالدقيقة نفس ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم لما وضعوا السم في الكتف نفس ما حدث مع كعب بن مالك لما جاءته رسالة ملي غسان فينبغي أن نكون على حذر ولله الفضل والمنة إن ما نجده من تعاطف من إخواننا ومن أبناء هذه الأمة مع قناة الرحمة الحقيقة يعني ده بفضل الله سبحانه وتعالى أكبر وسام يوضع على صدر قناتها صدر قناة الرحمة يوضع على صدر الشيخ محمد الأستاذ محمود حسان والإخوة القائمين على العمل أو على الدعوة بهذه القناة فأسأل الله أن ربنا يسدد سعيهم ويعني يوفق رميهم وأن يأخذ بنواصيهم لما يحب ويرضى وأن يضرأ عنهم ما يكاد لهم والحقيقة أن احنا في هذا الأمر بنقول نتمنى أن يبقى في موقف من عندنا ها هنا لأن الأمر لو أن الأمر جاي مثلا اغلق القناة صدر من مصر عندنا ها هنا يعني زي ما الأستاذ محمود الحقيقة قال في لقائه في قناة أزهري هنقول سمعا وطاعة هنمتثل لكن أن يأتي الأمر أن من فرنسا يأتي الأمر أن أنا ألجأ إلى القضاء الفرنسي أنا ما أبرمتش عقد في باريس ما أبرمتش عقد مع فرنسا مع أي جهة غير مصرية فإزاي ألجأ للتحاكم إلى القانون الفرنسي وإلى مجلس القضاء الفرنسي بباريس الحقيقة ده يجعل في الحلق غصة في مرارة الحقيقة يعني الحقيقة نستشعر الظلم ونستشعر ان احنا النهاردة يعني الحقيقة دي كلمة كنا بننبه منها قديما اللي هو التحكيم التجاري الذي يحدث في هذه الايام يعني قديما كان في الامتيازات القضائية النهاردة في التحكيم التجاري اي شركة تيجي تعمل مشروع في مصر تلجأ للتحكيم التحكيم يكون فين انت بقى وحظك يكون في نيويورك في غرفة التجارة الامريكية يكون في باريس في غرفة التجارة يكون في أي مركز من المراكز اللي معروف توجهها سابقا اللي معروف القانون اللي بتحكم به اللي احنا ما نعرفوش فنلجأ إلى هناك والنتيجة معروفة سلفا لذلك الحقيقة بنجد كل يوم والتاني 400 مليون 500 مليون 300 مليون جاي علينا فين في مشارطات التحكيم نتيجة للأحكام التي تصدر فالحقيقة نتمنى احنا عملنا معاهدة مونترو سنة 1937 عشان نسترد يعني سلطان القضاء الوطني المصري القضاء المصري الشامخ الذي يقدم على كثير من القضاء في العالم كله ده قضاء ليه مكانة مرموقة لا تدانيها منزلة ونفخر ونشرف بالقضاء المصري في كل مكان يبقى الحقيقة عملنا معاهدة مونترو سنة 37 عساس نستبعد تطبيق القانون الأجنبي على أرض مصر نقوم نرجع تاني النهاردة في 2010 نرجع نفس الأمر مرة أخرى ونكون في مصر النهاردة في قناة الرحمة عشان نتظلم من هذا القرار اللي, ما اللي عقد اللي أبرم في مصر مع جهة مصرية أسافر باريس أروح باريس إمتى ومديني 30 يوم أروح باريس أعمل فيهم إيه وأروح لمين في باريس وأوكل مين في باريس وأرفع أمر في باريس عشان أرفع قضية العقد أبرم في مصر بين طرفين مصريين فالحقيقة احنا بنتمنى والله حبا لبلدنا ولوطننا ورغبة في عزنا وإن احنا يفتت على قضائنا الشامخ إن احنا إذا أردنا أن تكون هناك خصومة نلجأ إلى التحاكم إلى القانون المصري وخاصة في العقود اللي هي بتبرم في مصر وعلى أرض مصر وده أمر كل مصري لا شك أن هو يستمسك به يتحاكم إلى قضائه يتحاكم إلى قانونه ونسأل الله سبحانه أن يوفق كل من يقوم على أمر في مصرنا الحبيبة إلى ما يحبه المولى سبحانه ويرضاه وأن يوفقهم لما يرضيه عنهم في الدنيا والآخرة اللهم أمين والحقيقة الأخ اللي قال الكلمة الطيبة جدا أن لابد أن احنا نتكاتف ويكون لنا قمر صناعي خاص بنا احنا مش مجرد بس قناة أبص منها أو محطة لا قمر يكون خاص بالعرب يبث منه بحرية دون تدخل من أحد وأسأل الله أن يوفقهم إلى ذلك بأمر الله سبحانه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الدكتور أيمن مع حضرتك لو سمحت أنا عايزة أستشيرك بس في حاجة كده افتيني فيها لو سمحت أنا اتفضلي.
والدي آه يعني راجل مسن 84 سنة والدتي ماتت من حوالي ثلاث سنين فبعد ما أنا كنت على طول قاعدة معاه وبعد وهو اللي ربى لي عيالي وبعد ما والدتي توفت آه ثلاث بعد ثلاث أيام راح ممشيني من البيت ودلوقتي بيوزع حاجة والدتي و... وانا محتاجة مش مش مش مش محتاجة لا فمنعني ان انا ادخل البيت ومنعني ان انا حتى الفلوس اللي هو شايلها آه، دلوقتي بيطلعها لوجه الله و... واحنا محتاجين ما بيدينيش اي شيء ومش راضي يخليني اقعد معاه يعني انا محتاجة اللقمة مم.
فدلوقتي هل طب ده حضرتك التصرف بتاعه ليه مبرر لا مم.
حتى مع اخواتي شويه يكلمهم وشويه اقاطعهم مم.
آه ليا اخت برضو كانت قاعده بشيء ب- يعني هي في نفس البيت معاه كانت آه بتنزل تعمل له اكل منحه بتعمل الاكل مم.
وبقى ياكل لقمه صغيره يقول لك انا باكل فطيره لا علبه زبادي لا حبه عسل بالطريقه دي هل ده يصح ان هو يطلع فلوس لوجه الله والواحد محتاج منه حاجه وبيقول طب, لك طب لا حضرتك احنا لو قلنا لا هنعمل ايه احنا انا مش عارفه مم.
انا نفسي مش عارفه طيب معلش نتابعه برضه ربما ان السن مأثر معاه واخد بالك يعني القوى العقلية الحمد لله كاملة ومدرك ومستوعب ولا في حاجة لا مدرك ومستوعب وكويس والله طب يبقى إذا هو محتاج حلم ولين معاه في المعاملة ورفق وتشوف مين القريب منه يدخل وينصحه ويكلمه من غير غلظة برحمة ورفق إن شاء الله
يعني من يعني في ناس بتقول لي لا نعمل عليه يعني اللي هو في المحكمة ومش حجر عارفة إيه.
وكلام من ده ها؟
حجر اه لا لا لا لا آه.
لا لا آه.
أبدا يعني انا مش عارفة اعمل ايه معاه لا لا وانا ما مش انا خدت رضا امي نفسي اخد رضاه ما انا بقول لحضرتك لو, ع- أحط له لو لقمة عملتوا ياكلها.
حجر هتفضلوا طول عمركم تندموا على هذا الامر هو 84 سنه الاجل بقى ده اللي هيعيش قد ايه اكتر من اللي عاشه اه فتقوموا تنهوا حياته في المحاكم بقضيه حجر لا يعني لا لا لا ما فوقكوش ابدا على كده ومشوره غير طيبه ينبغي ان تلتفتوا عنها يعني الله يبارك لك ربنا يحفظك وان شاء الله بالمناصحه والرفق واللين معاه ان شاء الله هتكسبوا قلبه بمشيئه الله سبحانه ان وتعالى شاء الله طب اطلب منك سؤال تاني اتفضلي حضرتك آه ال- في اللو- آه، انا معايا يتيم مم.
كانوا معايا ثلاثة يتامى مم.
جوزت اتنين ومعايا فاضل ولد عنده قد ايه حضرتك عنده دلوقتي حوالي 16 سنة مم.
ف- هل معاشه ده ربنا يحاسبني عليه انا بصرف عليه من اكل الشرب الكسوة آه يعني مم.
آه هو دلوقتي بتعلمش بس بياخد مني برضه فلوس مم. مم.
آه هل ربنا يحاسبني على معاشه هو ملوش اي ورث ما ربنا يحاسبنا على كل حاجة يا حاجة حضرتك مفيش حاجة مش هنتحاسب عليها اه طب مش كل هو- حاجة بنتحاسب عليها إن شاء الله مش هو المعاش ده ربنا مشخصه علشان ان هو يعيش وياكل منه ويشرب منه أيوة ما المعاش حضرتك ل- لابنك ليه جزء وحضرتك ليه جزء كزوجة اه لا مم.
انا المعاش بتاعه هو آه انا باخده وبصرفه له على اساس ان انا باكسيه وباكله ومكسى يعني ب... ب... بطل... يعني طلباته كلها منها مم. طيب ما دام مفيش مشكلة كده اه ده ربنا ما يحاسبنيش على المعاش بتاعه ما حضرتك مش بتنفقيه في احتياجاته يا حاجة اه بنفقه خلاص ده المطلوب منك اه ده الم... إن شاء الله في ميزان حسناتك بأمر الله لكن كده ما... ما... مش هغتصب منه يعني و... وخليه له وخليه لنفسه وانا اديله من معاشي ربنا يجازيكم كل خير يا رب جزاكم الله خيرا يا حاج كتر خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا يا دكتور ربنا يحفظك ويرفع قدرك يا رب اللهم امين آه، حضرتك انا ليا استفسار بسيط انا كنت مغترب في الاردن كونت مبلغ حوالي 23000 جنيه
مم.
واعطيت الواحد ظروفه تعبانه سواق هو قلت له اشتري عربيه معاك فلوس قد ايه؟ قال معايا 15000 هنكمل ونجيب عربيه هي الفلوس هتجيب عربيه قال اه مم.
فكمل حط 15000 الله اعلم ان كان حطهم او ما حطهمش مم.
انا اعطيته عن طريق واحد وسيط 23000 وكتب الوسيط ده كتب عليه وصل امانه مم.
وحضرتك جيت انا مغترب لحد الان ما نزلتش قلت عليه العربيه بتجيب ايه ما جابتش ما ب- بيبيع هو ويبدل يبيع ويبدل ما اعرفش ظروفه ايه اتصلت على الوسيط شوف لي موضوع العربيه مم.
قال لي يا عم ما فيش ما بدنيش فلوس وما بدنيش اي دخل من العربيه فحكيت عليه عشان العربيه او ايه لقيته هو باع العربيه من نفسه واتصرف في الفلوس وجه عايز يديني الف- هات يا عم الفلوس بتاعتي ما رضيش يديني وعليه وصل امانه حاليا على بياض اهل الخير ح- شاروا عليا ان مثلا إيه، الفلوس بتاعتي مش هتروح اعطي الش- الوصل الامانه لمحامي مم.
وبيعه له والفلوسك السنة على قد ما تتقدر من المحامي هو يجيبها لك هل مم.
الفلوس دي حرام لو أعطيت الوصف للمحامي
حضرتك دلوقتي اولا لا يجوز بيع الدين معايا حضرتك آه.
انت ليك 23000 ما ينفعش تبيعهم لا ب 25 ولا ب 30 ولا ب 40 ولا الكلام ده كله تمام تمام فده محرم ربا محرم شرعا لا يجوز طب ما أنا مش عارف أحصل فلوسي ما انا بقول لحضرتك انت معاك وصلة امانة ادخل بفلوسك وخدها عن طريق القضاء معايا حضرتك انما انت ظلمت تدفع الظلم عن نفسك بظلم غيرك
مم.
يعني انت لا يرضيك ظلمه وتشكو الى الله من ظلمه ومعك من الله ظهير تبقى انت الظالم
لا حضرتك يعني أخد الوصل الوصل حاليا على بياض أكتب الوصل.
فيه المبلغ وأقدمه للمحامي اه مثلا واخد بال حضرتك يعني انت مثلا انت المبلغ بتاعك 23 مثلا المحامي هياخد 2000 مصاريف مظبوط ال 2000 دول مالكش ذنب فيهم يبقى يتملى بال 25000
آه يعني على حسب ما ياخد المحامي اه مثلا أضيفهم على الوصل انما حضرتك يروح تملى الوصل ب 200000 ما ينفعش الكلام ده يبقى ظلم برضه مظبوط حضرتك آه.
طب هو صاحب اللي مكتوب عليه الوصل سافر بره مم.
وع- وما عبرنيش ولا حضرتك ولا الكلام ده ده مسألة تانية وعايز بقى اقدم الوصف للمحامي انت حضرتك بتلجأ لمحامي هو بيتولى الاجراءات دي كلها والقضاء بيقول كلمته في الموضوع
اه انما ما حددش فيه الم... يعني احط فيه مبلغ لا ما انا بقول لحضرتك اه تحط المبلغ اللي ليك بالحق
بالحق مع مصاريف المحامي اما مصروف محامي انك مش هتدفعها من جيبك وانت مظلوم مالكش ذنب فيه
طيب ومصاريف ال... ال- يعني ايراد العربيه لمده كام سنه؟ انا كنت داخل معاه شريك العربيه ما انت حضرتك النهارده معلش ما فيش واحد بيسيب العربيه خمس ست سنين ما يحاسبش شريكه وجاي بعد خمس ست سنين يقول انا كان المفروض اخد في السنه كذا مظبوط انت معايا حضرتك معاك انت حضرتك النهارده بتجيب العربيه شهر بشهر بتحاسبه
طب انا كنت مسافر معلش انت كنت مسافر الفلوس وصلت له ازاي وانت مسافر وصلت له عن طريق وسيط الوسيط كان يتابع واخد بال حضرتك الحاجه التانية النهارده انت تعبت في فلوسك واتغربت عينها واخد بال لما تيجي تبقى تعمل حاجه انت تعملها بنفسك او من خلال واحد تثق في دينه انما وسيط يعني واحد انت ما تعرفوش وتروح تديله فلوسك
يعني ان اخذت منه اتعاب المحاماه بس وانا بقول لحضرتك اهو
ماشي وهو الظلم ده اهو يأسم به ان شاء الله ربنا مش هيسيبه في في ظلم هذا يعني
طيب شكرا ماشي ربنا يخلفك خير يا رب ربنا يخلفك خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اي شيخ كنت بستاذن حضرتك كان آه، حصل مشكله بيني وبين جوزي وكان آه، رمى يمين طلاق قال لي عليا الطلاق ما انت رايحه بيت اهلك ولو رحتي هتبقي طالق مش على ذمتي هو كان تهديد مم.
عشان كان في مشكله بينه وبين والدتي يعني مم.
وبعديها حصل يعني كان حصل جميع فانا كنت عايزه اعرف آه،
حضرتك بالنسبة لي أي فتوى تتعلق بالطلاق دي أقضية فدايما أنا بقول الزوج اللي بيسأل ويروح للجنة الفتوى بالأزهر الشريف يسأل هناك لأنها أقضية وليست فتوى أقضية يعني إيه يا إخوان بنقول إن في مذاهب في هذه المسألة الجمهور بوقوع الطلاق ابن تيمية وابن القيم بيقول إن كان الزوج يقصد التهديد ولا ليس في نيته إيقاع الطلاق فبنقول دايما لازم الزوج اللي يروح يسأل ليه لأن اللي في لجنة التو- الفتوى هيسأله عن نيته ده أول حاجة يسأله فيه الأمر الثاني بنقول دي أغضية ولي الأمر واخد فيها بمذهب معين ويحمل الناس عليه يبقى يروح لبتاع لجنة الفتوى يسأله بالنسبة لمسائل الطلاق ده اللي بيمنعني أتحدث فيها مطلقا ودايما بنقول ما ينفعش إن حياة الرجل مع مراته كلها عليا كذا تبقي كذا لو رحت تبقي كذا ما ينفعش المرأة ما تعيش مع زوجها تحت سيف التهديد تحت سيف ان البيت ممكن ينهار في اي لحظة والزوج بيقول هذا الكلام ويرجع مرة اخرى الى عشرة امرأته طب ليه عليا كذا ويعني ده دليل انا ارى ان ده بيبقى افلاس من الزوج اما يصل لاستخدام هذا السلاح الاخير في جعبته يبقى رجل الحقيقة افلس وفشل في قيادة البيت بالرفق وباللين وبالكلمة الطيبة فبيلجأ لمثل هذه المهاترات الحقيقة أنا أرى أن لفظة الطلاق هذه ما ينبغي أن يتفوه بها إلا عند إنهاء الحياة بين الزوجين ويكون تبع المراحل اللي هي اللي جت قبل كده بكتير والتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبير يجي بعد كده وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما يبقى فين ال- الوعظ للزوج اتقي الله اعرفي حق زوجك عليكي ما تغضبي زوجك إلى آخره طيب يب- يبقى دي إيه دي, دي حاجة المرأة الصالحة تقول لزوجها لا أذوق غمضا حتى ترضى أنا ما, ما نمشي وانت زعلان أمشي روح قافلة عليها الأوضة وراجل يخبط دماغه في الحيط وتروح داخلة نايمة وما فيش فطار وما فيش غدا ما ينفعش يبقى يذكرها يخوفها بالله عز وجل يأتي بعد ذلك للإيه للهاجر الهاجر مش يمتنع عن كلامها ونعمل بقى زي العيال الصغيرين لا يكلمها ولا تكلمه عايز حاجة اكتب ورقة واحطها هي عايزة فلوس تكتب لي ورقة وتحطها ما ينفعش إنما يكون الهجر في موضع معين بينه رب العزة سبحانه فلا يقرب هذه المرأة على سبيل التهذيب لنفسها وعلى سبيل التأديب لها لأن المرأة الناشز يعني التي تعالت على جوزها على زوجها النشوز اللي هو الأرض المرتفعة يقال لها ناشز مرتفعة فكأن المرأة صارت عسرة الخلق يبقى يهذبها عن طريق ان هو ايه يهجرها في هذا الموضع يأتي بعد ذلك الضرب وبينا ان هو لا يستحب اللجوء اليه وان اضطر الى ذلك لان النسوة تختلف فلا يكون الا برفق مش بغلظة مش هدف الانتقام لا يترك أثرا ولا يزرق ولا يطلف عضوا ما يبقاش الضرب الانتقام ويتجنب الوجه إلى آخره الأمر الثاني اللي بعث الحكمين حكم من أهله وحكم من أهلها ويجلسها معا إنما أول ما مشكلة تحصل علي كذا يعني يبدأ بما ينبغي أن ينتهي به الحقيقة ده أمر لا أرى جوازه ولذلك أتمنى أتمنى أن يأتي اليوم اللي مقدم على الزواج يأخذ دورة دورة شرعية دورة نفسية دورة اجتماعية يقعد مع ناس من أهل العلم وناس من أهل التخصص وناس من اللي هم علماء النفس يقعدوا يفهموه رجل هيقدم على معاملة امرأة وامرأة تقدم على معاملة رجل الطباع مختلفة والبيئة مختلفة والنشأة مختلفة هيحصل تصادم بينهما كيف تحل هذه المشكلات ده اللي احنا محتاجينه ده اللي احنا محتاجين نتعلمه ومحتاجين ان احنا نتناقله لكن يجي هو ما فيش خبرة وهي ما عندهاش خبرة يجي ايه الاثنين يعني عندهم حالة ما فيش عندهم خبرة ما فيش عندهم حنكة الحياة ولا حكمة الحياة اللي بتكتسب مع السنين ومع الأيام فيحدث هذا التصادم المريع اللي بينتهي بأعلى نسبة طلاق في أول خمس سنين من الزواج نسبة الطلاق اللي وصلت لإيه؟ ل... ل... يعني نسبة بيقول قرابة 30% أو تزيد على ذلك وده أمر مؤسف يعني طلبت سندوتشات من جوزها ما جابلهاش السندوتشات انت جبت لي سندوتشات اه طب طلقني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يعني لو كل امرأة طلقت من أجل سبب تافه هكذا لن يبقى هناك بيت فده أمر يعني أمر ي- يهدم ال- الأسر والأسر هي نواة المجتمع والمجتمع هو وحدة هذه الأمة يبقى بالتالي الأمة كلها تنهار فلذلك ينبغي أن احنا نحرص على بيوتنا وينبغي أن المرأة تشعر بالأمان في بيت زوجها مش كل كلمة عليا كذا عليا كذا وبعدين يقطع ما تروحيش لأهلك وأهلك ما يجوش ما ينفعش انت مش عاجب ما فيش صلة وفاء بينك وبينهم انت حر في نفسك لكن ما تمنعش عنهم ولا تمنعهم عنها والله سبحانه أعلى وأعلم الأخت الكريمة اللي بتقول إن هي مخطوبة وعندها 25 سنة ومخطوبة لرجل من العرب متزوج وتشق في علاقة أخرى فامرأة أخرى أخبرتها وسجلت كلام زي كده الحقيقة السؤال ده من الأسئلة اللي بتحزن وتدمي قلب الإنسان لعدة أسباب يعني السبب الأول لما الأخت الكريمة بتقول سجلت المكالمة الحقيقة سواء المكالمة سجلت عن طريق المحمول أو عن طريق جهاز تسجيل أو غير ذلك هذا كله لا يجوز لا يجوز مطلقا بحال من الأحوال ما ينفعش ان انا بكلم واحد وعمال المكالمة وايوه ونعم واستدرجه في الكلام وانا بسجل يعني ليس هذا من الدين ليس هذا من الورع ليس هذا من الخلق ليس هذا من الامانة انما المجالس بالامانة فالحقيقة هذا مما عمت به البلوى بل ان بعض السائلين اخ مثلا يقول لك انا طالب علم يتصل ببعض الناس يستفتيهم في مسألة وتحس ان الاخ بايه بيسجل تقول له انت بتسجل المكالمة يقول لك اه بسجل مكالمة طب يا اخي وده يجوز يقول اه معلش بعد اذن فضلت بعد اذنك امتى بقى بعد ما سجلت وبغير اذن فهذا ليس من الامانة وهذا ليس من الدين وهذا لا يمت للدين بصلة يعني الحقيقة ده يدل ان احنا الاخلاق عندنا يعني جانب محتاجين فيه ان نبذل فيه جهد جهيد جانب تزكية النفوس وده امر لا يستغنى عنه مسلم جانب التزكية إلى جوار التعليم لابد في تزكية للنفس وتهذيب للنفس لابد من التربية لذلك كان العلماء قديما يهتمون بأدب الطلب قبل الطلب يهتمون بأدب الطلب قبل الطلب لما يجي شعبة يأتي بكلب عنده عفوا الأعمش يأتي بكلب لما شعبة يغلظ على طلابه يسأل عن الإسناد يمسك الطالب يلزقه في الحيط يقول هذا هو الإسناد لزقه في الحيط ألصقه بالجدار طب هو بيغلظ عليه ليه لأنه لن يثبت معه ولن يصبر معه إلا من كان متأدبا بأدب طلب العلم يبقى عنده أدب هينتفع بهذا العلم لذلك هو يبلوهم ويختبرهم ويصفي المجموعة اللي موجودة عنده فلا يبقى إلا من عرف بأدب الطلب لما يأتي الأعمش ويأتي بكلب ويطلقه على الطلبة عنده طب إيه الحكمة من ذلك الحكمة من ذلك لا يصبر على أذاه إلا طالب العلم الحريص على علمه فنقول رحم الله هذا الزمان الذي ولى أهله لكن نحن في هذه الأيام ينبغي أن نهتم طبعا لا بتلزق واحد في الحيط ولا بتجيب له كلب تسيبه عليه لكن نقول نهتم بأن يتخلق الناس بخلق الإسلام الأمانة الأدب الورع خشية الله عز وجل ما ينبغي أبدا لمسلم أن يحادث إنسانا وهو يسجل هذه المكالمة وإلا كان خائنا غادرا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به يقال هذه غدرة فلان فهل يحب أحدنا أن يرفع له لواء غدر طب ويرفع له لواء ويعقد له لواء ليه ليفتضح على رؤوس الأشهاد والعياذ بالله نعوذ بالله من خزي الدنيا ومن خزي الآخرة يبقى تسجيل المكالمات هذا ليس من خلق الإسلام في شيء ليس من أدب الإسلام في شيء وإنما هو غدر وخيانة وخسة ونذالة طب هتقول أصل ممكن يكذبني ممكن يقول لا أما يكذبني أحسن ما أبقى أنا غادر وخاين لا يجوز بحال من الأحوال وأرجو أن احنا نتنزه عن هذا الأمر شدة الأسف كثير يعني يقع في هذا الخطأ أو عدد ليس بالقليل تسجيل المكالمة ويعني الحقيقة أمور يندى لها الجبين تبص تلاقي داخل في مجلس مثلا ويصور انت يا أخي حد أذلك تصور حدش أذلك بأي حق تقوم بهذا الصنيع الناس لها حرمة في حياتها ما ينفعش انك تصورهم ما ينفعش انك تسجل محادثتهم ما ينفعش انك تكون في مكان وحاطط محمول في جيبك قاعد تسجل المجلس للناس اللي انت موجود فيه وللأسف الشديد بيحدث هذا الأمر ويبث بعد ذلك طب أين هي الأخلاق أين هو الالتزام أم أنها شعارات جوفاء ترفع فالحقيقة يعني لا أكر الأخت الكريمة على هذا الأمر فإحنا محتاجين نعيد نظر في أخلاقنا وفي معاملتنا يعني بالذات المحمول زي ما قلت وقلت قبل كده في أدب خاص به ينبغي أن احنا نهتم به ده بقى أمر واقع موجود في حياتنا يعني أقل شيء لما تيجي تتصل على الإنسان اتصل مرة واحدة إن كان في ضرورة يعني وضرورة ملحة وكررت الاتصال ما ردش خلاص ده يا راجل ده الواحد لو بيستأذن في بيت أحد الناس الاستئذان يكون ثلاثة إنما تلاقي 8 مكالمات و10 مكالمات و15 مكالمة الأمر الثاني برضه من الأمور الهامة عفوا يعني ده أمر استطرادي ما يجوز أبدا إن حضرتك مديني تليفونك روح واخد التليفون ومديه لواحد تاني لا يجوز انت اتمنتني على التليفون ربما تأتمنش غيري وده أمر خاص نمرتك دي حاجة خاصة بيك انت ما هياش أمر مشاع للناس ما ينفعش لا يجوز أبدا إنك تعطيها لأحد تفاجأ إن واحد بيتصل بيك في البيت طب جاب نمرة البيت منين إيه؟ يعرف النمرة دي منين إيه؟ وبيتصل بيك من بلد تاني عربي يقول لك أصل النمرة دي لقيتها في موقع سبحان الله العظيم وده يجوز هل هذا يجوز يعني يجوز ده أحد الشيوخ الكرام الأفاضل من أعلام الدعوة في مصر يكون قاعد تليفونه مع أحد المقربين إليه وأخ قاعد مع الراجل يروح ماسك التليفون مقلبه يلاقي نمرة الشيخ فلان يروح واخدها طب يا أخي بأي حق بأي حق وبأي دين وبأي خلق وبأي أدب احنا نحتاج إلى وقفات كثيرة ونحتاج إلى إعادة بناء لأخلاقنا ونظرة صدق مع أحوالنا يبقى ما ينفعش يا أختي الكريمة أن أنت تسجل المكالمة التي اشتملت على ما يميت القلوب الأمر الثاني واحدة تقول لك ده على صلة بهذا الرجل وينفي هذه الصلة ورجل الحقيقة متزوج وله أبناء ويتزوج زوجة أخرى فالحقيقة مثل هذه الأمور يعني لا أرى عذرا لأحد فيه رب العزة سبحانه جعل حد الزاني المحصن الرجم يرجم والعياذ بالله كما ترجم الكلاب نعم ما قالش بقى نديله فرصة يتوب أو أو إلى آخره هذا الرجل لا يأمن الناس على أعراضهم ولا على أنسابهم إلا إذا اجتس من المجتمع لأنه كالفاكهة التي أصابها العطب فإن بقيت امتد عطبها إلى غيره موجودة في قفص كله هيفسد كله هيفسد والعطب يمتد إلى غيره لكن لو امتدت يدك وألقت بهذه الفاكهة التي امتد العطب إليها إذا بكل الباقي وقد صار صحيحا ولم يصبه العطب فهكذا هذا الرجل العز بالله رب العزة سبحانه جعل علاجه أن يجتث من المجتمع لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يخبرنا صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس التارك لدينه المفارق للجماعة أو كما قال صلى الله عليه وسلم لذا أقول للأخت الكريمة هذه الأمر وصل إلى فضيحة ووصل إلى مواجهات ويعني أمور الحقيقة لما المرأة مخطوبة وتحادث خطيبها في هذا الأمر انت حصل منك كذا لا ما حصلش ده المرأة قالت لم تقل يعني أقول انكشف برقع الحياء انخلع برقع الحياء وانكشفت العورات والسوءات قبل النكاح فالحقيقة أقول لهذه الأخت انفضي يدك من هذا الأمر يعني مثل هذا لا يصلح زوجا الإنسان ينبغي أنه يتنزه عن الريب ينبغي أن ينزه عرضه عن الدنس والله سبحانه أعلى وأعلم بالنسبة للأخت الكريمة اللي هي اللي بتقول على موضوع الإجهاض اللي هي الأربع توائم يعني ربنا يمن عليها بالذرية الصالحة الأطباء هنا لهم القول الفصل في هذه المسألة والمجمع الفقهي انتهى إلى الرأي بأن الإجهاض يعني يكون بعد الأربعين يكون بعد اليوم الأربعين فقبل ذلك هذا أمر علاجي والرأي فيه للأطباء والأطباء أدرى بهذه الأمور وقالوا أن هيحصل كده إجهاض للحمل كله لأن طبعا هم اللي بيحصل ده مش تبويض طبيعي ده هم بياخدوا البيضات من رحم المرأة ويقوموا بتلحيق هذه تلقيح البيضات وبيعيدوا زراعتها مرة أخرى في جدار الرحم فبياخدوا عدد كبير من البيضات لذلك بيشترط عليهم ان البيضات اللي موجودة ده هي بتتلف بعد عملية التلقيح او بيحتفظ بها مدة معينة عشان لو احتاجوا تلقيح تاني ليه؟ لان في بعض المراكز في الخارج كانت بتاخد بيضات من امرأة اخرى تضعها في مرأة تانية او تاخد بيضات من مرأة تلقحها بحيوانات منوية من رجل اخر فبالتالي يطلع مش ابنه فبالتالي ده أمر يحتاج إلى أمانة ويحتاج إلى دين مش أي واحد ينفع يعمل مركز للخصوب مش أي واحد يعمل الحقن المجهري لابد أولا أولا أولا أن يكون دينا يعرف عنه الصلاح لأنه ممكن يخلط الأنساب ممكن يدخل على الرجل ما ليس من ولده وما ليس من صلبه ممكن يدخل على المرأة ما ليس منها يبقى ده أمر ينبغي أن ننتبه إليه يبقى التلقيح بيحدث لعدة بويضات وبياخدوا من هذه البويضات يزرعوا في الرحم طب بيحط عدد كبير ليه ممكن يموت ممكن ما يكملش إلى آخره فدلوقتي طلعوا مع بعض طلع أربع أجنة مع بعضهم فبالتالي لابد يتخلص من عدد منهم فبقول خلص من اثنين وسيب اثنين فضلوا الاثنين خير ما فضلوش الاثنين يبقى ايه يبقى واحد او ما شابه ذلك طبعا بيدوا للمرأة منشطات او محفزات للتبويض فبتخرج المفروض ان بتطلع بويضة مرة من هنا ومرة من الابيض ده بالتناوب فاللي بيدوا محفزات وبياخدوا بويضات ويحطوها فبنقول لابد بيتخلصوا من هذه البويضات حتى لا توضع في رحم امرأة أخرى البيضات المخصبة ده أمر لابد يكون أمر ديانة وسيسأل بين يدي الله عز وجل عن ذلك ما يبقاش هدف الطبيب ان هو يؤدي لنجاح التجربة بتاعته أو لنجاح التلقيح بتاعه وإن أدخل على المرأة ما ليس من نسبها وإن أدخل على الرجل ما ليس من صلبه فلذا نقول للمرأة أن المجمع الفقهي في هذه المسألة ذهب إلى أن الإجهاض إنما يكون بعد اليوم الأربعين يكون بعد اليوم الأربعين وعارفين ان في ناس وصلوا ل 120 هم 40 في 40 في 40 يعني أربعة أشهر لكن المجمع الفقهي أخذ برأي الأطباء المتخصصين والذين ذهبوا لأن الإجهاض بعد الأربعين لابد أن يستند إلى سبب شرعي وهو أن يمثل الحمل خطرا داهما على حياة الأم كما يخبر بذلك الأطباء الثقات والله سبحانه أعلى وأعلم أما المرأة قبل الأربعين فإن شاء الله هي يعني بعيدة عن هذا الحرج وإن شاء الله إن قال الطبيب الثقة المسلم بأنها يتم شفط بويضتين لما في ذلك من خطر على الأجنة كلهم وعلى الأم مستقبلا أن الرحم لا يحتمل مثل هذا العدد من الأجنة فالقول قول الأطباء الثقات والله سبحانه أعلى وأعلم بالنسبة لي الأسئلة اللي كانت وردت إلينا قبل ذلك الأخ الكريم اللي بيسأل اللي كان مؤمن على سيارة ضد السرقة والحريق ثم سرقت هذه السيارة هل يمكن أن يأخذ ثمنها لحفر بئر ينتفع به العوام وهل يشرب من تشرب الماشية المملوكة له من هذا البئر أم لا يجوز بالنسبة للتأمين ضد السرقة ضد الحريق ده من عقود التأمين التجاري والتأمين التجاري كان انعقد المجامع الفقهية في الأزهر في مصر عندنا هنا في الستينيات وذهبت هذه المجامع إلى تحريم التأمين التجاري بكل صوره وأشكاله وقالوا أنه يشتمل على الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة يشتمل على القمار يشتمل على الغرر ولذلك انتهوا إلى منع هذا النوع من التأمين التجاري ومن ثم يكون المال الذي أخذ من هذا السبيل غير مشروع لكن المال اللي هو غير المباح أو غير المشروع كيف يتخلص منه الإنسان العلماء قالوا في هذه المسألة منهم من اجتهد وقال يلقى بالماء في بالمال في البحر ودول كانوا الأحناف والسند إلى الحديث الذي في مسند الإمام أحمد أن الرجل كان يشوب العصير بالماء فجاء القرد وكان يأخذ سرة الدنانير لهذا الرجل فيلقي بدينار في السفينة وقف على الصريح يلقي دينار في السفينة ودينار في البحر فكأنه أخذ نصف المال الذي جاء من الغش فألقى به في البحر والنصف الحلال ألقى به في السفينة فكأنما طهر المال بهذه الحيلة أو بهذا السبيل فاستنبط بعض فقهاء الأحناف من هذا الحديث والحقيقة ده استنباط يعني لطيف أن المال يلقى في البحر لكن جماهير الفقهاء لم تقرهم على ذلك لأنه في شريعتنا ده كان في شرع من قبلنا نهينا عن إتلاف المال وعن إضاعة المال فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولذا قالوا إما أن يتصدق به على المساكين والفقراء غير محتسب لأجر إلا أجر التوبة من الحرام يبقى أنت بتعطي الفقراء والمساكين مش بنية إنها صدقة وإنما بنية التطهر من المال الحرام وإن شاء الله تثاب على هذه النية وإن لم تثاب على الصدقة الأمر الثاني هناك من أهل العلم من قال أنه يصرف في المصارف العامة للمسلمين ولعموم الناس كهذا المثال حفر بئر كحفر بئر وإن حفرت البئر وكانت للناس كلهم فجاز له أن تشرب ماشيته من هذا الماء كغيره من الناس طالما أن البئر سبيل للناس كلها يبقى يجوز أن الماشية بتاعته تشرب من هذا البئر لكن لا يختص نفسه بالشرب ولا يكون له حقا ليس لغيره وإلا لكان المال قد أنفق لمنفعة نفسه وهذا ما لا يجوز إنما لو كانت بئر عامة مسبلة للناس وكل إنسان يملك أن يشرب منها ويسقي ماشيته فهو كأحد الناس الذين ينتفعوا من هذا المال الذي يوقف وقفا عاما والله سبحانه أعلى وأعلم السؤال التالي الأخ الكريم يقول إن لإنتاج العسل بيقول إن بيأتي وقت لابد من قتل الملكة ويجيب ملكة شابة بدل الملكة التي كبر سنها وبيقول وحكم إبادة عدد من الحشرات كالنمل والزنابير لكي يحافظ على النحل بالنسبة لي هذه الحشرات كان كثير من أهل العلم يرى أنها لا يجوز أن تباع ولا أن تشترى لأنه ليس فيها نفع لكن استثنوا من ذلك دودة القز والنحل دودة القز التي تنتج الحرير الحرير الطبيعي الدودة اللي بتنتج ده وتبقى تلف تفرز الحرير ويبقى شرناقة وتطلع الفراشة تفسده فبياخدوه قبل ما يتحول إلى شرناقة بياخدوا الحرير ويتحول إلى خيوط فدودة القز أجازوا بيعها للحاجة وكذلك النحل أجازوا أن يباع للمنافع التي تتولد منه ولأن الناس لا تبذله إلا بعوض وإن كان الذين يقومون على تربية النحل يعلمون أنه لزاما من قتل الملكة التي كبرت لكي يعني ينشأ جيل جديد وجيل قوي قادر على إنتاج العسل فلا ضير ولا بأس لأن احنا عندنا الأمر ها هنا نقول لم يقتلها لهوا أو لعبا أو عبثا وإنما لحكمة وكذلك الحشرات اللي هي زي الزنابير والنمل التي قد تفسد العسل مثل هذه الحشرات يعني أشبه بالصائل الذي يعتدي على الإنسان فلو لم تجد سبيلا إلى دفعها إلا بالقتل جاز لك ذلك يعني لو تخيلت أن حضرتك في البيت عندك الأطعمة موجودة يوم يدخل النمل إلى السكر فيفسده ينزل في السمن فيفسده وفي الزيت إلى آخره طب ماذا تفعل ولو نزل عندك في العسل وأفسده هتعمل إيه جاز لك أنك تقتله سواء برش وبضرة بغير ذلك وهجأ أشبه بردة الصائل بردة الإيه المعتدي وفي الحديث أن نبيا من الأنبياء قرصته نملة فحرق وادي النمل فعاتبه ربه سبحانه يعني لو كانت واحدة أو كما قال فيدفع العدوان عنه بقدر ما يندفع يعني إن كان العدوان يندفع بقتل عدد من النمل هو اللي بيهدد الخلايا يبقى يكتفي بهذا القدر يبقى تكون في حدود الايه لأنها أم من الأمم وتسبح ربها عز وجل يبقى يدفع العدوان عن نفسه بقدر ما يندفع ده بالنسبة لهذه الحشرات التي لا تمثل ضررا وإلا هناك حشرات لابد أن تقتل حتى لو في الصلاة كالأسودين كالحية والثعبان وغير ذلك العقرب يعني والثعبان الحية هذه ينبغي أن تقتل حتى في الحرم للضرر الذي تصيبه للناس ونحن نعلم أنه قاعدة لا ضرر ولا ضرار وأن ضرء المفسدة مقدم على جلب المنفعة وأن الضرر الأدنى يرتكب لدفع الضرر الأعلى فالحفاظ على هذه الثروة من العسل ومن النحل إلى غيره إن استلزم قتل بعض النمل أو الزنابير فلا ضير ولا بأس إن استلزم الأمر للحفاظ على الإنتاج أن يقتل الملكة التي أسنت ويستبدلها بغيرها فلا ضير والله سبحانه أعلى وأعلم وهذا أمر من شؤون الدنيا هذا أمر من شؤون الدنيا إن شاء الله يرجع إلى المختصين فيه إن كان فيه مصلحة يفعل ولا بأس والله سبحانه أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك قد انتهى الوقت المخصص لنا بأمر الله فنلتقي إن قدر الله سبحانه وتعالى لنا البقاء واللقاء على خير بمشيئة الله في الأسبوع القابل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار رضاء الله غايتهم وهم للحق أنصار